أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله إخوتي كيف حال قلوبكم مع الله حبايبي في الله كيف حال قلوبكم مع الله كيف حال أعمالكم طمني أخبار قيام الليل إيه بدأت تحس باللذة ولا لسه مستمتع كده ومستمخ ولا لا قل لي اخبار القران ايه فين مصحفك اخباره ايه شغال ولا لا وصلنا فين دلوقتي وريني كده وريني انت واقف فين يا انت لسه هنا يا عم شد حيلك شويه الله يرحمك طب قبل كل ده انت مستمتع بالقران حاسس بالانس بالله والسعاده بالله ولا طمني ايه الاخبار ها الصيام أحوالك إيه أحواله إيه مستمتع ولا بدأت تفتر إخوتي في الله أنا أحبكم في الله ابن الجوزي في صيد الخاطر بيقول إيه بيقول ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا فهم في صعود وترق في الطالع كلما عبروا مقاما إلى مقام رأوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه القيم صيد الخاطر يقول ومن الصفوة أقوام اللهم اجعلنا منهم يا رب ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا فهم في صعود وترق كلما عبروا مقاما إلى مقام رأوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا واضح ولا ترجم أترجم ماشي طب صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الصفوة أقوام آآ آآ يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيقول هم درجات عند الله الناس درجات قال سبحانه وتعالى وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون فكل في كل ناس لهم مقام ناس الناس مقامات زي ما بيقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال تجد الناس معادن في فروق فردية الناس كلهم مش حاجة واحدة في صفوة خاصة لله جل جلاله أهل المعاملة اللي بيتعاملوا مع ربنا سبحانه وتعالى م- أقوام مذ تيقظوا ما ناموا مش أنا قلت لك في الحلقات اللي فاتت إن في ناس نايمة في الدنيا دي ابن القيم قال كده في مدارج السالكين في أول منزلة اليقظة أول منزلة في المدارج بيقول إيه كان العبد في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان عينيه مفتحة بس قلبه نايم قلبه نائم وطرفه يقظان فكان الناس لما جاله بقى الإنذار جاله الفوقان فصحي انتبه من يوم ما صحي ما نامش تاني لأن في ناس بتصحى وترجع تنام مش كده ولا ايه ها مش جربها انت في الفجر كده ضرب المنبه صحيت كده قفلت المنبه وقعدت على حرف السرير ورحت نايم تاني مش بيحصل كده مش بيحصل كده احيانا كتير كده بدا يلتزم ومشي في الطريق وسلك الص... وبدا يصلي وترك المعاصي وبعدين رجع للمعاصي تاني اما دول الصفوه مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا فهم في صعود وترق كل يوم طالعين طالعين طالعين لفوق لفوق واسجد واقترب انك ما سجدت لله سجده الا ورفعك الله بها درجه فدول في الطالع على طول على طول كلما عبروا مقاما الى مقام راوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا كل ما يعبروا مقام لمقام تاني يشوفوا المقام بتاع امبارح كان نقص فاستغفروا وده سر استغفار النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان هو كان بيستغفر بيستغفر من ايه ما هو ما بيعصيش ده معصوم ما تصلي عليه بيتوب بيتوب من ايه ما بيعصيش صلي عليه صلى الله عليه وسلم هي كده ارتفاع مقاماته شوف الحته اللي جايه دي بقى خطيره جدا محتاجه ان انت تركز معايا عشان تفهمها ممكن تركز سيب اللي في ايدك كده وركز معايا شويه لله يقول ابن الجوزي عليه رحمه الله ومنهم من يرقى عن الاحتياج الى مجاهده في ناس منهم ما بقاش بيجاهد نفسه عشان يقوم الليل او عشان يصلي الصبح او عشان يعتكف في المسجد وما يخرجش ما بقاش بيجاهد عشان يقرا جزئين قران او يستغفر له الف ما بقاش بيجاهد علشان ما يبصش للنساء او ما يتفرجش على الحرام ما بقاش محتاجه مجاهده ليه كده اسمع كده اسمع دول الصفوة دول ليه كده ومنهم من يرقى عن الاحتياج إلى مجاهدة إما لخسة ما يدعو إليه الطبع عنده ولا وقع له وإما لشرف مطلوبه فلا يلتفت إلى عائق عنه النفس او الشيطان بيقول له بص على دي يقول لا ما بص على ايه انت ما شفتش الحور العين ولا ايه لخسة ما يدعو اليه الطبع يقول له سمعت الاغنية دي تجنن لا وقع له عند ولا تحرك شعرايه في صباع رجله الصغير خالص لا وقع له عنده حاجات خسيسة يقول ده فلان عنده ملايين ايه يعني ملايين ده فلانة ده لخسة ما يدعو إليه الطبع فلا وقع له عنده وإما لشرف مطلوبه فلا يلتفت إلى عائق عنه ده هو باصص كده للفردوس الأعلى للفردوس الأعلى فلما هو باصص للفردوس الأعلى مش شايف اللي تحت رجليه وماشي كده هو عايز ربنا فكل اللي غير ربنا ملوش وقع يقول الشيخ وعلم أن الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى ليست مما يقطع بالأقدام وإنما يقطع بالقلوب مش بالرجلين بتتمشي دي بالقلوب قلبك هو اللي ماشي الله يريد منك قلبك قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم فربنا عايز قلبك آه وهي دي الوقفة قلبك فين قلبك أخباره إيه في ناس قلوبها تايهه ناس قلوبهم مأسورة في ناس رهنوا قلبهم ضيعوا قلبهم زي ما واحد قال قد كان لي قلب أعيش به ثم ضاع مني في تقلبه القلوب تتقلب القلوب بتتقلب اسمع حديث سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يقول لا القلب أشد تقلبا من ريشة في فلاه تقلبها الريح ظهرا لبطن القلب متقلب وتقلب شديد جدا وسريع جدا وكثير جدا بصفة مستمرة لا القلب أشد تقلبا من ريشة في فلاة تقلبها الريح ظهرا لبطن قلبك فيه هي دي القضية نرجع للأصل اللي احنا كنا معاه كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل كن واحدا ما تبقاش بوشين لواحد خليك موحد على طريق واحد ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تصل يا إخوة متابعة النبي فرض احنا عرفنا ان ربنا خلقنا لعبادته ولما ربنا قال لنا اعبدوني احنا ما سبناش نعبده على مزاجنا وإنما بعت لنا نبي بشر زينا بياكل ويشرب وينام ويصحى ويتزوج وينجب ويعادي ويوالي ويمرض ويشفى بشر بشر البشر سيدنا النبي بيتعب سيدنا النبي عشان بشر لما وقف يصلي وطول الصلاة رجله ايه ورمت يعني تعب تعب ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم النموذج البشري ده حج علينا لو جيت تقول ما اقدرش اقول لك ما تقدرش بقى سيدك النبي وقف قيام الليل وعمره ستين سنة وانت مش قادر كان بيصلي الركعة بست أجزاء يعني ب 15 صفحة من المصحف لا ده 15 صفحة ده الربع احنا بنتكلم في جزء دلوقتي الجزء 15 6 ب 15 ب 80 او بتس- 6 15 في 90 يعني حوالي 80 صفحه من المصحف في الركعه الواحده يقراه وهو واقف بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم تقدرش تقول لا فهمت البشر ده ربنا قال لنا ادي النموذج اهو عشان ما حدش يقول ما اقدرش ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها هو اعلم بوسعها ولا لا سبحانه وتعالى فالشاهد ايه اللي انا عايز اقوله ان لما ربنا ارسل النبي محمد قال لنا اعبدوني زي ده ومش هقبل غير اللي زي ده سبحان الله العظيم وفعلا محتاجين نمشي ورا سيدنا النبي ده الطريق الواحد ولذلك كل اللي خالف النبي خد طرق تانية طرق كتير ضل ضاع والاخر اضطر انه يرجع لسيدنا النبي اسمع حديث سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى ابى يعني رفض قالوا ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى يبقى انت لو عصيت النبي تبقى رافض تدخل الجنة انت اللي رافض الجنة معروضة عليك وزي ما قلنا دخول الجنة سهل جدا سهل جدا انك تدخل الجنة اذا مشيت ورا سيدنا النبي فكل الطرق الى الجنة مسدودة الا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم آه قد تقول ما احنا بنعمل خير ايه الغلط في كده ايه اللي يزعل في كده اقول لك نعم انت بتعمل خير ولكن احنا عندنا كتالوج لازم نمشي عليه الكتالوج ده ربنا سبحانه وتعالى بعته لنا قال لك امشي كده توصل ومفيش وصول بغير كده ورا سيدك النبي صلى الله عليه وسلم مر أبو موسى الأشعري بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد حلقة فيها قوم يجلسون أمامهم حصى وأمامهم رجل يقول سبحوا مئة فيسبحوا مئة تسبيح هللوا مئة فيقولون لا إله إلا الله مئة مرة فمضى إلى عبد الله بن مسعود حتى أتاه وقال يا عبد الله يا أبا عبد الرحمن رأيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم شيئا أنكرته ولم أرى إلا خيرا قال رأيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أنكرته ولم أرى إلا خيرا قال ماذا رأيت قال رأيت قوما يجلس أمامهم رجل يقول سبحوا مئة هللوا مئة كبروا مئة قال وماذا صنعت قال لم أصنع شيئا حتى آتيك قال لم أصنع شيئا حتى آتيك فانطلق وانطلق معه حتى وقف على رأسهم وقال والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو أنكم مفتتحوا باب, باب ضلالة أو مفتتحوا باب ضلالة هذه ثيابه لم تبلو قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير قال وكم مريد للخير لا يبلغه أظن الكلام واضح ومش محتاج لشرح ولا ترجمة ولا تفسير دول ناس قاعدين بيعملوا خير حلقة كده واحد قاعد رئيسهم بيقول لهم قولوا سبحان الله 100 مرة وهم أم- قدامهم حصى معدود كل م- كومة 100 حصواي يقوم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة قولوا لا إله إلا الله 100 مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 100 مرة قاعدين في حلقة في المسجد واحد بيقول قولوا وهم بيقولوا وراه عبد الله بن مسعود قال لهم حاجة من اتنين يا انتوا أحسن من النبي يا إما انتوا ضلالية ليه؟ ما النبي ما عملش كده فهي ادم ما عملش كده اللي انتوا بتعملوه ده حاجه من اتنين يا احسن من النبي يا ضلال ها يبقى ايه مفيش حد احسن من النبي الرسول قال ما تركت عملا يقربكم من الجنه ويبعدكم عن النار الا وقد امرتكم به ولا عملا يقربكم من النار ويبعدكم عن الجنه الا وقد نهيتكم عنه الدين كمل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا من ابتدع شيئا واستحسنه فقد زعم ان محمدا خان الرساله لما تعمل حاجه النبي ما عملهاش وتقول ده كويس يبقى النبي خان ما اداناش الحل التمام في حاجات ما قلناش عليها اهو انت بتبتكرها وتخترعها خليك ورا سيدنا النبي ورا سيدنا النبي مباشرة قال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحديث ده أصل مهم جدا في متابعة النبي وده من علامات نبوة النبي مما يزيدك يقينا فيه قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا رأيت؟ آه فعلا في اختلاف كتير طب نعمل إيه؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا علي بالنواجز النواجز الأضراس امسك في السنة بإيديك واسنانك ساعة ما يجي لك حديث من النبي بس انسى الدنيا كلها ما تسمعش فلان قال ولا فلان عاد ولا فلان عمل ولا فلان سوى عشان كده كتير بقول لما في اللحية الرسول يقول أعفو اللحى بالأمر اهو فرض اللي يجي يقول نحلقها بيقول ايه هل بيقول الرسول قال احلقوا اللحى قال كده لا ده بيرد على الحديث في موضوع الموسيقى والاغاني الرسول يقول ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف الحرى اللي هو الزنا والحرير والخمر والمعازف الموسيقى اللي يجي يرد يقول لك ايه بيرد على الحديث بيحاول يوجد مخرج من الحديث مش بيجيب حاجة ان النبي قال ولا عمل هي دي المشكلة الكبيرة خليك ورا سيدنا النبي إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجز امسك فيها بإيديك واسنانك سيكون في أمتي زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر اقبض على الجمر لحظات حد ما تموت بس خليك ماسك وشابط بإيديك واسنانك في الحق لحد ما تموت والموت قريب الموت جاي قبل أن يقبض عليك الجمر في نار تلظى لابسا فيها أحقابا اصبر شوية عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور اوعى الحاجات الجديدة المحدثات احذر المحدثة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار احذر المحدثات خليك على قديمه خليك على اصوله شوف الصحابه كانوا عايشين ازاي شوف السلف كانوا عايشين ازاي شوف الناس الطيبين عايشين ازاي احذر الابتداع في الدين يعني ايه بدعه يا عم الشيخ يقول الامام الشاطبي البدعه هي طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه وليست بشرعيه ويقصد بها التقرب الى الله تعالى اوعى بقى طريقه جديده في الدين حاجه شكلها جديد مش زي بتاع النبي وانما ش- شبهها لكن مش هي ما هو دين عشان كده زي ما بقول لك قالوا لعبد الله بن مسعود طب احنا بنعمل ايه؟ احنا بنسبح ونكبر ونهلل مش ده اللي النبي عمله وده النبي قاله اه قالوا بس الطريقه دي حلقه وواحد قاعد وقوله حصى كده بدعه لو واحد كل واحد قاعد في بيته وقال ما بقتش بدعه خلاصه الكلام خليك ورا النبي مباشرة ورا النبي دي محتاجة عزيمة قوية عشان تبقى زي النبي وتتأسى بالنبي فاللهم اللهم يا غفور يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا الله الله يا الله الله نسألك أن تصلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا واللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ألزمنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها اللهم أنزل على قلوبنا من فيوضات رحماتك وبركات أنوارك ما تهدي به قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم اصلح نياتنا اللهم اصلح مقاصدنا اللهم تقبل اعمالنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم رب لنا أولادنا نجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركة وأمنا وإيمانا وسلامة وإسلاما وعافية ويقينا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين